قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين كان بين الناس بطلا وكان بين الأبطال مثلا فعليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد الله في قلوب الصالحين الله في قلوب الصالحين هو ده موضوعنا الليلة مع بعض يا جماعة الله يا ترى مقام الملك سبحانه وتعالى في قلوب أهل معرفة الله كان مقام ربنا إيه سبحانه وتعالى انا عايزك تتخيلي معايا وتتخيل معايا الوقت انك ماشي في الشارع لقيت واحد قبلك فجاه اداك ورقه وقلم وقال لك امسك الورقه والقلم دول واكتب لربنا الوقت ايه اللي في قلبك ناحيته ايه اللي في قلبك تجاه الله السؤال ده ممكن يبقى مفاجاه بالنسبه لك هتقول ده انا مشغول في الف حاجه دلوقتي انا مش مستعد انا قلبي مش مشغول بالله وانا وانا, وأنا في وسط الدنيا خد بالك انك انت لما هتتسال في قبرك من ربك برضه هيبقى السؤال فجأة لأن الموت بيجي فجأة بيجي وانت مش مستعد وممكن يجي وانت مشغول في ألف حاجة فساعة ما يجي الموت وتتنزل في قبرك وتتسأل من ربك ساعتها انت مستعد للإجابة ولا لأ يا ترى يا جماعة ربنا في قلوبنا ربنا في قلوبنا مقامه ايه ربنا في قلبك قد ايه ربنا في قلبك بيمثل ايه ده ربنا بيقول واتخذ الله إبراهيم خليلا قالوا لما تخلل حب الله في كل ذرة من ذرات قلبه ربنا اتخذه خليل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول على سيدنا عمار بن ياسر إن عمار ملئ إيمانا الله في قلب عمار كان بيمثل إيه الله في قلب الصالحين كان يمثل ايه ان عمار ملئ ايمانا الى مشاشه يعني ايه الى مشاشه عارفه لما الميه تمشي في الارض تروي كل ذره تراب فيها الايمان ومعرفه الله وحب الله مشوا في جسمه رو كل ذره في كيانه ما فيش ذره في كيان سيدنا عمار ما اتملتش بالايمان ما اتملتش بمعرفه الله رضي الله عنه رضي الله عنه كان في يعني يروى في يعني يروى بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان تكلم فيه بعض العلماء ان وفد من اليمن قادم على الرسول عليه الصلاه والسلام وكان فيهم واحد اسمه حدير واهل اليمن ايه في العباده بقى وايه في معرفه الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاه والسلام كان من عادته ان كل وفد وهو راجع بعد ما يجي يسلم على ايد النبي وهو راجع يدي لكل واحد هديه فكان حدير غائب في الوقت اللي النبي وزع عليه الصلاه والسلام فيه الهدايا عليهم فحدير اتكسف انه يقول للنبي انه ما خدش هديه رجع مع قومه والمفروض ان كان هياخد الزاد بتاعه وهو ماشي فرجع من غير زاد ففضل ماشي في الطريق يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله نعم الزاد نعم الزاد فنزل جبريل من فوق سبع سماوات بأمر الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بحدير فالرسول أرسل صحابي فورا إلى حدير بالهدية بتاعته بالذات بتاعه فلما وصل لحدير قال حدير شوفوا قال إيه يا جماعة اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك يا رب خليني ما انساكش يا رب يا رب خليك في قلبي دايما يا رب يا رب خليني مفيش اي حاجه تصرفني عنك مفيش حاجه في الدنيا تنسيني عظمتك وجلالك وقدرتك ورحمتك وجبروتك وملكك وكبريائك خلي قلبك قلبي مشغول بيك دايما يا رب خلي قلبي ما يتشغلش باي حاجه عنك يا رب اجعل حديرا لا ينساك اللهم اجعلنا لا ننساك اللهم اجعلنا لا ننساك يا الله يا مولانا يا الله سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام شوف يوسف بيقول ايه شوف يا حبيب قلبي يوسف بيقول ايه قال رب السجن احب الي ما قالش السجن اهون عليا قال احب احب ازاي هو مش السجن ده مر بس اللي هيصبرك عليه اللي مر منه لا ده احب الي ده السجن ده حبيب جاء على فاقه حبيب ليه لاني هبقى مع الملك سبحانه وتعالى هبقى مع ربنا في خلوه مع الله سبحانه وتعالى قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن يعني ايه اصب اليهن سيدنا يوسف ما قالش الا تصرف عني كيدهن اقع في الزنا اقع في الفاحشه ابص نظره حرام لا قال اصبوا اصبوا يا جماعه يعني اميل يعني قلبي يميل عنك يا رب يعني قلبي يتشغل باي حاجه عنك يا ربي سيدنا يوسف اللي كان رعبه اللي كان مخوفه كل الخوف ده ان قلبه يتشغل باي حاجه عن الله الله في قلب سيدنا يوسف كان بيمثل ايه الله في قلوب السابقين الى الله كان بيمثل ايه الله في قلبك الله في قلبك مقامه ايه الله في قلبك الله يا جماعة لما بتسمع كلمة الله الذين إذا ذكر الله أول ما يسمعوا كلمة الله قلبهم يرتعش يرتجف وجلت قلوبهم ده أول بس ما سمعوا اسمه ده لسه ده لسه ما اتكلموش مع ربنا زي ما سيدنا موسى اتكلم ده لسه أمال بقى ده مجرد إنه يسمع اسم حبيبه ومولاه قلبه يرتعش ويرتجف امال بقى لما مولاينا دي بقى امال لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا شوفوا ربنا في سوره الجمعه بيقول ايه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه ربنا ندعى لكم من فوق سبع سماوات الملك نادى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ها فاسعوا اسعوا بسرعه بلهفه الى ذكر الله وذروا البيع ذروا ذروا يعني ايه ذر ده وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا يعني سيب يعني ازهد يعني ارمي ارمي ذروا البيع سيبوا الدنيا وربنا ما قالش ذروا التجاره قال ذروا البيع اشمعنى البيع اصل البيع ده هو اللحظه اللي التاجر بتطلع روحه عشان لحظه البيع لحظه قبض الفلوس لحظه واحد داخل عليك في المحل دي بكام بكذا خد ال2000 جنيه همت وهاتهالي اللحظه اللي كل تاجر بيستناها والفلوس محطوطه قدام عينيه ربنا بيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليه ربنا خصص البيع اصل التجارة دي كلها شقة انما لحظة البيع هي اللحظة اللي اي تاجر بيستناها فربنا بيقول لما ناديلك لما ناديلك خلاص ارمي الدنيا مهما كانت الدنيا لو لحظة ما النداء نادى واحد دخل عليك في المحل قال لك انا عايز اشتري منك دهيه ب 10000 خد اهو في ثانيه ولا ثانيه ولا ثانيه ليه لو انت طالب وبتذاكر طيب خلاص الاذان ادن طب السطر ده خلصه ولا السطر ده ولا الكلمه دي ليه الله نادى الملك نادى مولانا العظيم حبيب قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا يا جماعه ذروا البيع ارموا الدنيا كلها الله في قلوب الله في قلب محمد عليه الصلاه والسلام كان بيمثل ايه الله في قلب رسول الله شوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه اني ابيت شوف الكلمه اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين هو النبي كان بيبات كان بيطلع سبع سماوات يبات النبي كان بيبات في بيته يا جماعه امال يعني ايه ابيت عند ربي يعني انا جسمي نايم ولكن قلبي فوق قلبي ساجد تحت عرش الله عند ربنا قلبي بيطلع فوق عشان كده كان يقول للسيده عائشه يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي قلبي ما بينامش ليه اصل قلبي بيبقى فوق فوق ساجد تحت عرش الله هو اللي يشوف المشاهد العلويه اللي فوق ويشوف بقلبه جلال الله فوق قلبه ينام ما ينامش ابدا يطعمني ويسقيني انا غذائي معرفه الله اللي بيغذي قلبي واللي بيغذي روحي واللي بيغذي كل ذره في كياني هي معرفتك يا رب هي مع عشان كده كان بيقول له باسمك اللهم اموت واحيا انا يا رب باسمك اسمك هو اللي مخليني عايش اسمك مش نفسي ولا الاكل ولا الشرب اسمك هو اللي مخليني قادر اقاوم وقادر امشي وقادر اناضل اسمك يا رب اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين انت احوالك ايه وانت نايم واحوالك ايه وانت نايم احنا بنفكر في ايه قبل ما ننام يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام كان عند كل طلعه نهار وكل دخلة ليل يقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه فتحه يعني ايه فتحه الفتح ده لما يكون في باب مقفول ويتفتح لك يعني يا رب كل يوم مع كل طلعة نهار افتح لي باب جديد يوصلني إليك مع كل دخلة ليل افتح لي باب جديد يوصلني إليك يا رب افتح لي كل الأبواب اللي توصلني ليك يا رب وصلني ليك يا رب فتح ورا فتح ورا فتح لغاية ما اوصل لك يا رب شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقول لك دلوقتي خد الورقة خد الورقه وامسك ورقه وقلم الوقتي واكتبي في قلبك لربنا ايه اللي في قلبك لربنا ايه لما كنا في الحج اللي فات فواحده يعني واحد بنتناقش في من ربك لما تتسال في الامر من ربك فواحد قال يا يا انا اتسال في القبر مين ربك انا اتسال عن ربنا سبحانه وتعالى ده انا يا رب لو اتسالت عنك يا رب هفضل اتكلم عنك ليوم القيامه هتكلم عن جلالك وصفاتك وقدرتك ورحمتك واحد صاحبنا شاب يعني كان يعني كان عاصي وربنا تاب عليه في رمضان اللي فات ده فكنا قاعدين مع بعض فبنقول له يعني ايه اللي في قلبك ناحيه ربنا سبحانه وتعالى فبيقول انا انا انا اذنبت كتير قوي واما رجعت لربنا كنت بحسب ان انا هلاقي كرم ما لقيتش كرم ده انا لقيت شلال كرم ده انا غرقت في الكرم ما كنتش اصدق ان ربنا بعد كل اللي انا عملته هيغرقني في الكرم بالدرجه ديت يا ترى يا جماعه يا ترى يا جماعه ربنا في قلوبنا مقامه ايه سبحانه وتعالى شوفوا ربنا بيقول ايه وما يعزب عن ربك عن ربك انت وربك انت ربنا يا جماعه ربنا اللي لازم نبقى فرحانين بيه اكتر من فرحنا باي حاجه في حياتنا وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض يعني ايه وما يعزب لو فتحنا القاموس هنلاقي يعزب دي جايه من كلمه عارفين عازب الاعزب الاعزب اللي ملوش زوجه ملوش زوجه ملوش حد يراعيه ملوش حد يشوف مصالحه ملوش حد يقوم على شؤونه فتلاقي الاعزب ده دايما متبهدل ويقول لك معلش حياته عزبه يعني ايه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في السماوات وفي الارض يعني يا رب مفيش ذرة في الكون ده تقدر تستغنى عنك يا رب ما يعزب عن ربك ما يقدروش يستغنوا عن ربنا مفيش ذرة في جسمك تقدر تستغنى عنه مفيش ذرة في الكون ده هو كله في المجرات وفي السماوات وفي الأرض تقدر تستغنى عنه تهلك تموت تدفني تبيد ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول تزول تنتهي ده لو ايه ده لو ربنا بس سابها مفيش حاجه تقدر تستغنى عنك يا رب واحنا ما نقدرش نستغنى عنك يا رب عايزين نقف على بابه عايزين نعرف احنا محتاجين لمولانا وربنا قد ايه لما تشوفي نمله وقعت في شويه ميه او في حوض ميه وتلاقي النمله تقعد تفلفص كده بتغرق بتموت ده دي بالنسبه لها اكبر مشكله في حياتها دلوقتي ده دي بتموت خلاص بتطلع في الروح بقى انت متخيل لما تعدي كده تقوم بصبع بصبعك الصغير ده تقوم تعمل كده للنمله تبقى انقذت حياتها تبقى حلت لها اكبر مشاكل في حياتها كلها اهو لله المثل الاعلى انت زي كده مع ربنا يا جماعه احنا عايزين نفهم المثل ده بقلوبنا احنا عايزين نفهم ان انت ربنا بابسط مما تتخيل ممكن ينتشلك من اي ضياع ومن اي كرب ومن اي مشكله ومن اي ازمه احنا عايزين نعرف ربنا يقدر يعمل لنا ايه احنا عايزين نعرف ربنا احنا محتاجين له قد ايه حبيب الله رسول الله ولي الله صفي الله خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول له ايه بيقول له اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ده طرفة العين دي ابسط حركة الانسان بيعملها في حياته ابسط من انه يتقلب على السرير ابسط من انه البس النضارة واقلعها طرفة العين يعني بيقول له يا رب ابسط حركة بعملها في حياتي انا محتاج لك فيها ابسط واسهل حاجه انا ما اقدرش اعملها من غيرك ما تسيبنيش انا اللي اتولى اي امر من اموري يا رب حتى ابسط واسهل امور يا رب انا محتاج لك يا رب انا محتاج لك انا عايزكم يا جماعه تفتكروا المثل بتاع النمله ده قوي قوي وهي كده بالصبع الصغير لما تبص للمخلوقات الضعيفه وتشوف انت تقدر تعمل لها ايه تبكي تبكي تقول سبحانك يا رب انا ضعيف برضو يا رب وانت قدرتك واسعه وعظيمه النهارده يعني كنت قاعد قبل العصر قدام انايا كده انايا في, في قريه من القرى وخضره على اليمين وخضره على الشمال فكنت قاعد يعني يعني بسبح ربنا بقرا القران يعني قدام الانايا ديت فبصيت كده فجيت كنت بقرا في سوره الكهف فوصلت عند قول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر فساعتها المنظر شدني كده ايه ده ده شويه الميه اللي في الانايه دول لو بقوا حبر واتكتب بيهم بس دلائل قدره الله وايات قدره الله وقد ايه ربنا قدير هنالف مجلدات تغطي الكره الارضيه كلها يا رب بقى البحار ده كلها والمحيطات بتاعت الارض كلها لو بقت حبر يا رب وقعدنا نكتب بيها نكتب بيها ايات قدرتك وايات عظمتك وقد ايه انت عظيم وقد ايه انت قدير وقد ايه انت رحيم وقد ايه انت ولي للمؤمنين وقد ايه انت ملك وقد ايه انت مهيمن على الكون البحار ده كلها الحبر ده كله هيخلص ومش هنكتب برضو قد ايه انت عظيم ومش هتكفي ان احنا نكتب اياتك في الكون ايه ده الواحد ساعتها فكر يا جماعه ده الواحد المفروض كل ما يشوف بحر بقى شعر راسه يشيب ده المفروض كل ما يشوف بحر ولا نهر قلبه يرتجف يفتكر عظمه الملك سبحانه وتعالى ان لو كل ده بقى حبر كتبنا بيه عن ربنا برضه مش هنوفي ربنا حقه من العظمه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي شفت ربنا قادر قد ايه شفت ربنا عظيم قد ايه شفت ربنا يقدر يعمل لنا ايه سبحانه وتعالى انا عايز اسالكم سؤال دلوقتي انا عايز اسالك بالله عليك انت كام مره بكيت من خشيه الله كم مرة دموعك نزلت على على خدودك كده لما قعدت وحسيت بعظمة ربنا وحسيت بجلال ربنا وبدأت تتدبر في عظمة الكون وتحس بعظمة اللي خلقه كم مرة بكيت من خشيته كم مرة بكيت من الشوق ليه كم مرة بكيت من إحساسك إنك بتحبيه اللي باكوا من إحساسهم إنهم بيحبوا بشر العلاقات اللي ما بين ال... ال... الرجال والنساء والأولاد والبنات ويبكوا دموع ويألفوا قصص ويألفوا أشعار كم مرة دموعنا نزلت من المشاعر اللي في قلوبنا تجاه ربنا سبحانه وتعالى ربنا العظيم بيقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يعني الجبل تلاقيه بعد ما كان جبل أصم أنهار إمتى الجبل يتفجر منه أنهار لما ربنا ينزل ينزل عليه من السماء الامطار يقوم تنفجر يبقى لما الفتح يجي من فوق يبقى لو فتح على قلبك قلبك الحجر ده هو اللي لما بيسمع اسم ربنا ما بيلينش ده اهو قلبك وقلب الحجر ده اهو هيتفجر منهم انهار الايمان وانهار اليقين وانهار حب الله انهار هتتفجر بس لو الفتح نزل لو الفتح نزل من ربنا احنا عايزين نتكلم الليله الله في قلوب الصالحين كان مقامه ايه في ناس وصلت في معرفه الله لدرجه ايه انا عايز مش عايز اقول لك بس الله في قلوب الصالحين انا عايز اقول لك الله في قلوب الجمادات الله في قلوب الملائكة الله في قلوب البشر في أصعب موقف هيمر عليهم في حياتهم في في في عرصات القيامة في أرض المحشر ربنا هيبقى بالنسبة لهم إيه في الآخرة ال- النصارى واليهود والمشركين والمؤمنين كلهم جايين بقى بعد 30 40 الف سنه وخلاص لسه الصراط قرب العبور على الصراط وكله خلاص الحلوق تمزقت اتقطعت حتت من كتر العطش خلاص الناس لولا ان الله كتب الا موت يوم القيامه كان خلاص كانت الناس ات- اتفنت يوميها شوف شوف ف- ف- فتاتي الملائكه الى النصارى فتقول ماذا تريدون نريد ان تسقينا عايزين نشرب هنموت من العطش مش قادرين خلاص طب واليهود ماذا تريدون نريد ان تسقينا عايزين نشرب اي ميه اي ميه المشركين ماذا تريدون نريد ان نسقينا ان تسقينا حديثنا في البخاري ومسلم تريد ان تسقينا هيموتوا من العطش فيروحوا للمؤمنين ماذا تريدون نريد ان نرى ربنا عايزين نشوفك يا رب يا رب احنا عبدناك طول عمرنا باشواق في قلوبنا بيتفجر انهار الشوق من قلوبنا اليك يا رب وجينا النهارده ما صدقنا ان احنا نبعث عشان نشوفك يا رب وحجاب النور يكشف وننظر الى سبحات وجهك يا رب نريد ان نرى ربنا وسط المحشر ده اهو يعني مش بيقول عطشانين تعبانين عايزين ندخل الجنه عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى الله في قلب سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم يا جماعه واحد كان هيترمى في النار عشان ربنا انت فاهم يعني ايه يعني سيدنا ابراهيم كان راضي انه يبقى حته فحمه هيتفحم هيتحول لحته فحمه عشان ربنا سبحانه وتعالى في ذات الله وفي سبيل الله شوفي سيدنا ابراهيم اخر سوره ابراهيم ساب مراته وابنه السيده هاجر واسماعيل عليه الصلاه والسلام سابهم في ال- في, في مكه وال- وصحراء جرداء ومعهمش زاد وسابهم ومشي مشي مشي فعلا بح- وح- بعد ووقف يدعي ربنا انت متخيله يدعي هيقول ايه انت متخيل هيدعي هيقول ايه احنا طبعا يا رب اغث مراتي وابني يا رب يا رب انجدهم يا رب يا رب انقذهم يا رب مش ده اللي احنا متوقعينه شوفي بقى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا البلد بتدعي لمكه اه اصل مكه دي هي البلد اللي احنا عايزين التوحيد ينطلق منها للعالم كله بيدعي لمكه ان ربنا يجعلها بلد امن عشان التوحيد يطلع منها كل همه قبل هم ولاده ومراته هم الدين هم دين ربنا هم ان الناس تعبد ربنا هم ان الناس تعرف ربنا رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام دعا لولاده في الدين قبل ما يدعي لهم في الدنيا يعني قبل ما يقول انقذ ابني يا رب قال يا رب صلح دين ابني يا رب الاب اللي بيصحى في وسط الليل يطمن ان الشباك بتاع ابنه ما بيجيبش شويه هوا على ابنه ولما يشوف ابنه بيتفرج على اي حاجه ممكن توديه جهنم ولا يعمل له اي حاجه او طالع رحله مختلطه ممكن يرتكب فيها معاصي لا يعلم مداها الا الله بل ممكن يقع في الفحاشة فيها والعياذ بالله يديله الفلوس ويصعب عليه يعني انت خايف عليه من شويه برد ومش خايف عليه من النار مش خايف عليه من جهنم والعياذ بالله الله في قلب ابراهيم شوفوا يا جماعه ابراهيم بيقول واجنبني وبني ان اعبد الاصنام وبعد كده ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه عشانك يا رب فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات ده امتى بعد ما دعا للدين ودعا لدينهم الاول سيدنا ابراهيم يا جماعه انتم متخيلين فلما اسلم وتله للجبين سيدنا ابراهيم وربنا بيقول له اذبح ابنك اذبح ابني يا رب ده انت بشرتني انه نبي اذبح نبي نبي يذبح نبي واحط السكينه على على رقبه ابني فلذه كبدي اللي انا استنيته عمر طويل يا رب ويا رب ده ده, ده, ده اسماعيل عبد صالح طب اذبح عبد صالح طب هو عمل ايه طب يا رب واسماعيل اسماعيل ده بلغ خلاص ده, ده بلغ معايا السعي وبقى بيشتغل معايا في الدعوه ونصره الدين اذبح دراعي اليمين في نصره دينك يا رب واسماعيل غلام حليم يعني اخلاق وصفات فده بلاء مبين يعني سيدنا ابراهيم ومع ذلك ما فيش تله للجبين قلبوا على وشه والسكينه على رقبته ليه عشان ربنا اي حاجه في حياتك هتتشال ويتحط مكانها ربنا انت كسبان اي حاجه في حياتك هتتشال ويتحط مكانها ربنا انت كسبانه بدون تفكير نهائيا الله في قلوبنا قد ايه الله في قلوبنا بيمثل ايه مقامه قد ايه يا جماعه الله في قلب سيدنا داود شوفوا ربنا في سوره مريم بيقول ايه اذا تتلى عليهم ايات الرحمن ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا خروا انتوا كلمه خر خروا ديت ما تعديش عليكم ابدا الخر في اللغه اللي هو لما واحد يقع من طوله ما عادش قادر يتحكم في في, في جوارحه ما عادش قادر يتحكم ربنا يقول فكانما خر من السماء واحد وقع من السماء يعرف يتحكم في نفسه واحد وقع من برج من الدور العشرين يعرف يتحكم في نفسه ربنا يقول فلما خر سيدنا سليمان لما مات فالعصايه اتاكلت فقام خر قام واقع ميت ما يعرفش يتحكم في نفسه فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فكلمه خروا سجدا دي توقفنا خروا يعني من كتر المشاعر اللي في قلوبهم لما سمعوا كلامك يا رب ولما سمعوا عنك يا رب خلاص بقى اللي بيحركهم مشاعرهم بقى اللي بيسجد قلوبهم مشاعرهم هي اللي بتحرك جوارحهم زي سيدنا داود كده وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا خلاص انك انت تبقي داخله تصلي مش جوارحك هي اللي بتتحرك قلبك اللي بيتحرك قبل ما رقبتك بتركع قلبك بيركع قبل ما راسك بتسجد قلبك بيسجد قبل ما لسانك بيسبح قلبك بيسبح قبل ما ايدك بتترفع وتكبري قلبك بيكبر بجلال الملك سبحانه وتعالى انك انت تبقى جايه لربنا بقلبك مش برجليكي انك انت تبقى جاي لربنا قلبك سيئك لله وجاء بقلب من لكل تبصره وذكرى لكل عبد منيب لكل واحد جاي لي برجليه مش بقلبه هفتح له الباب مفيش حد هيجي لي بقلبه ومش هفتح له الباب ابدا هتجي لي بقلبك مش برجليكي عمري ما هسيبك هفتح لك الباب وهفتح لك الباب ده كلام ربنا ده معامله ربنا سبحانه وتعالى الله الله في قلوب الصالحين الله في قلب مريم قصة مريم احنا مش محتاجين اكتر من اول سطرين فيها بس يعني قصة مريم على المواضع اللي ذكرتها في القرآن اول سطرين يا جماعة في قصة مريم يشيبوا القلب يدوبوا القلب واذكر في الكتاب مريم لما صحيفة مريم ترفع بقى في عليين من كتر اللي عملته انت مش نفسك صحيفتك ترفع في عليين انت مش نفسك صحيفتك ترفع كده بسبب عفافك وطهارتك وقلبك وايمانك واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا انتبذت بعدت ما عادتش عايزه تشوف حد ما عادتش عايزه حد يفسد خلوتها مع الله سبحانه وتعالى انتبذت من اهلها اللي هم اقرب ناس ليها واحب ناس اليها من كتر انسها بالله ما عادتش عايزه تشوف بشر ولا بشر يشوفوها اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فزاد الحب اكتر لما بدات تتصل بربنا اكتر فاتخذت من دونهم حجابا خلاص ضربت الخلوه على نفسها زي ما النبي كان بيروح يتعبد في غار حراء كده ليه من كتر حبها لله وانسها بالله انت عندك انس بالله انت عندك انس بالله انت فعلا مستعد تقوم الليله دهيت تقوم الليله ده وانت حاسس ان ربنا معاك وربنا متنزل والملك المكاليل سبحانه وتعالى سبع سماوات يتنزل الملك العظيم سبحانه وتعالى وحاسس ان حبيبك ومولاك بقى اقرب ما يكون منك وتسجد له وتناجيه تناجيه بالدقايق والساعات في السجود احنا حاسين بالمشاعر دي يا جماعه حاسين بالاحساس ده شوفوا مريم ده دي بدايه مريم فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا الاصطفاء جه على طول الاصطفاء من عند الله جه ما خلاص لو العبد وصل للمقامات ديت ربنا هيختار مين أه ما هو دول اللي هيصطفوا دول اللي هيختاروا اللي في قلوبهم المشاعر دي منكم هو اللي ربنا يصطفيهم اللي في قلوبهم المشاعر الايمانيه تجاه الله دي مننا هم دول اللي ربنا هيختارهم وهيستعملهم وهيرفعهم في الاخره في الفردوس الاعلى وهيكشف لهم حجاب النور ينظروا الى سبحات وجه الملك الجليل سبحانه وتعالى الله في قلوب الصالحين الله في قلوب الملائكة لما الرسول عليه الصلاة والسلام طلع مع سيدنا جبريل في رحلة المعراج فطلعوا لغاية سدرة المنتهى سيدنا محمد بيوصف سيدنا جبريل بقى لما اقترب فوق بقى من العرش بقى بيقول فكأن جبريل كالحلس البالي عارفين الحلس عارفين قماشة المطبخ اللي بتبقى مرمية كده عارفين القماشة البالية حدة الهدمة المقطعة اللي مرمية كده ترفعها كده وتقوم سايبها تقوم وقعها تاني ما عادش لها سيطرة على نفسها من كتر ما جلال الله أخذ بقلبه خلاص ما عادش ما عادش له سيطرة على نفسه أصلا كالحلس البالي حتة قماشة ترفعها تقوم وقعها بس مش عارف يقف مش عارف يقيم نفسه من شدة خشيته لله سبحانه وتعالى لما في الأثر من أثار بني إسرائيل لما خلق الله النار فرعب ولما ولما ابليس انتكس بقى ونزل تاني فاسرافيل وميكائيل رعبوا فسالوا ربنا سبحانه وتعالى يعني مرعوبين ابليس اللي كان بيعبد معاهم اللي كان طاووس الملائكه في العباده في الاسرائيليات اللي كان طاووس الملائكه ينتكس وينزل لانه قال لربنا مره واحده لا فمرعوبين فقال لهم الله فهكذا فكون خليكم كده الرسول عليه الصلاه والسلام لما شاف سيدنا ميكائيل في رحله المعراج وجداه لا يتبسم فلما سال جبريل قال هو كذلك منذ خلقت النار اسرافيل الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول وان صاحب القرن اللي هو اسرافيل قد التقم القرن واصغى سمعه واحنى جبهته شوفوا اهو مستعد اهو وانتظر ان يؤمر فينفخ في الصور ده سيدنا ملك ملك الملك الملك الموكل بالنفخ في الصور يعني من الاف السنين وهو في الوضع ده طب ليه طب ما لما ربنا يامر يقوم ماسك القرن وينفخ لا ده مش عايز لما امر ربنا يصدر يضيع لحظه واحده ولا يتاخر لحظه واحده عن امر ربنا عايز ينفذ الامر فورا يبقى مستعد لتنفيذ الامر مستعد ان اول ما هيتامر هينفذ دي قلوب بقى دي قلوب يا جماعه قلوب انتوا عارفين الملائكه اللي مالين السماوات دول قد ايه انا مهما وصفت لكم في عددكم عدده قد ايه ده ملائكه يعني انا هقول لكم بس ملائكه السماء الدنيا السماء الدنيا ملائكه قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان السماء الدنيا ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك يسبح الله او ملك ساجد لله او ملك راكع لله او ملك قائم لله الملائكه بانواع العبادات اللي بتعبدها الملائكه او كما قال عليه الصلاه والسلام يعني ما فيش موضع في ده العلماء اكتشفوا 36 مليار سنه ضوئيه 36 مليار سنه ضوئيه في السماء الدنيا ده ده المدى اللي بتاع التلسكوبات بتاعت العلماء 36 مليار سنه ضوئيه دول كلهم ملائكه بالحدثهم دول قد ايه ده دول السماء الدنيا امال السماء السابعه اللي فيها البيت المعمور اللي بيدخل 70 الف ملك كل يوم يطوفوا حواليه ويعبدوا ربنا وبعد كده يخرجوا ما يرجعوش تاني يعني من الوف السنين من يوم ما ربنا خلق البيت المعمور ده ملائكة السماوات السبعة سبعين ألف في كام يوم من يوم ربنا خلق في ألاف السنين ديت يعني ملائكة السماوات السبعة دول قد إيه طب والخمسة والسادسة والرابعة والثالثة والثانية وملائكة الملأ الأعلى بقى اللي فوق سدرة المنتهى الملائكة دول قد إيه يا جماعة كل دول بيعبدوا ربنا 24 ساعة كل دول بيعبدوا ربنا الليل والنهار ما بيفطروش لحظة عن جلال الملك وحب الملك وعظمة الملك كل دول انتوا عارفين ربنا الله في قلوب الملائكة قد ايه الله في قلوب هؤلاء العباد الربانيين ربنا اثبت للملائكه صفه القلب في القران حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الله في قلوب الملائكه ده الملائكه قبل ما يتكشف حجاب النور وترى الملائكه حافين من حول العرش قاعدين يطوفوا من حوالين عرش ربنا وحافين عايزين يقربوا من العرش قدر ما يستطيعوا من شده الشوق الى الله ومن شده انجذاب قلوبهم وايمانهم الى الله ومن حول العرش قاعدين يطوفوا والطواف ده علامه الشوق الرهيبه وعلامه الرغبه في الوصول الرهيبه حافين من حول العرش ده دول وهم مش شايفين الملك امال لما حجاب النور يكشف يوم القيامه امال لما انت متخيله وانت واقفه يوم القيامه كده وانت واقف وحجاب النور يبدا ينكشف عن نور وجه نور السماوات والارض ينكشف عن نور نور نور السماوات والارض سبحانه وتعالى النور اللي ما فيش بقى نور زيه نور الملك الجليل سبحانه وتعالى تخيلوا وال- وال- والاحباد واقفين والملائكه واقفين واحنا بننظر لوجه الله سبحانه وتعالى يا يا رب يا عارفين سوره القمر يا جماعه سورة القمر يعني كنت ببحث سورة القمر من عدة أيام لقيت حاجة غريبة جدا لقيت إن سورة القمر نزلت العلماء اختلفوا إن هي قبل الهجرة بخمس سنين يعني سنة سبعة هجرية أو تمانية هجرية سبعة مكية قصدي أو تمانية مكية سبعة مكية وتمانية مكية دي كان النبي والصحابة في شعب أبي طالب محاصرين من يوم واحد محرم سبعة مكية يعني سورة القمر نزلت والنبي والصحابة بياكلوا ورق الشجر في الشعب سورة القمر نزلت وسعد بن أبي وقاص من كتر الجوع يعثر على جلد بعير جلد حمار حتة من جلد حمار ميت ياخدها يغسلها ويطبخها ويفضل ثلاثة أيام ياكل منها سورة القمر نزلت والصحابة محاصرين اجتماعيا واقتصاديا مش خلاص لدرجة انهم اكلوا ورق الشجر رضي الله عنهم في سبيل الدين في ذات الله سبحانه وتعالى انتوا متخيلين سورة القمر نازلة فنازلة بقى ايه تحدي من الملك سبحانه وتعالى للمشركين اللي بيعملوا كده في المسلمين فسورة القمر 55 آية 53 آية من آية واحد لآية أر- 53 كرابيج كرابيج نازلة على المشركين هخليكوا زي هشيم المحتضر هخليكوا زي أعجاز النخل المنقعر هنتقم منكم كل صغير وكبير مستطر كل حاجة عملتوها مكتوبة عليكم ومسطورة عليكم استنوا لما تقابلوني استنوا يوم القيامة بل في الدنيا هنتقم منكم 53 آية كرابيج كرابيج نازلة على المشركين انتقام للي بيعملوه في المسلمين آخر آيتين بس ربنا بيقول للمسلمين ايه بيصبرهم شوفوا بيصبرهم بيقول ايه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر العلماء قالوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر ده اللي هو النظر لوجه الله اللي هو لما ربنا يجيبهم ويخليهم ينظروا لوجهه ويكشف حجاب النور وينظروا لسبحات وجه الله ساعتها الواحد حس سبحان الملك العظيم ايه يا رب ده يا رب النظر لوجه الله يعني يعني يا رب واحد في الشعب بيتعذب في الشعب واحد محصر في الشعب واحد محاصر في الشعب واحد مش لاقي ياكل وانت بتقول له اصبر عشان تنظر لوجهي يوم ما تقابلني ياه في ناس ايمانها عالي للدرجه دي في ناس يقينها بالله عالي ربنا بيقول لهم اصبروا احد السلف بيقول لو ان كل ما عملته لله جوزيت عليه فقط بنظرة واحدة إلى وجه الله لكان كثير على ما عملت ده كأن ربنا بيقول لهم في- في في جو الشعب في جو الشعب الرهيب والحصار الرهيب والمسلم كان يخرج بره الشعب يروح للمشركين يشتري منهم اي حاجه لاولاده يغلوا عليه السعر اضعاف مضاعفه اضعاف مضاعفه يرجع لاولاده مش لاقي مش عارف يجيب لهم حاجه واولاده يتضاغون عند قدمه واولاده يتضورون من الجوع هم واهله سيده خديجه كانت بنتها السيده فاطمه لسه طفله صغيره قدام عينها بتاكل ورق الشجر ومش لاقي حاجه تعمل لها ايه تخيلوا ان في الجو ده كله ربنا يقول لهم اصبروا عشان تنالوا اعلى نعيم في الوجود النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك لذة النظر الى وجه الله دي اعلى نعيم في الاخرة والشوق الى لقاء الله وحب الله ده اعلى نعيم في الدنيا مش اللي بيحب في الدنيا يقول لك ده انا ما كنتش عايش ده اعلى نعيم في الدنيا حب الله سبحانه وتعالى فالنبي طلب من ربنا اعلى نعيم في الاخرة واعلى نعيم في الدنيا سبحان الله العظيم فانتم متخيلين معايا وربنا يسمي السورة دي سورة ايه اللي بنتكلم عنها سورة القمر ليه سورة القمر ايوه لان القمر انشق وعشان ايه تاني عشان النبي مره كان قاعد مع الصحابه عليه الصلاه والسلام فبيقول لهم فشافوا القمر ليله البدر في السماء فالنبي شاور على القمر قال لهم ايه انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته يعني لما تشوف القمر وهو بدر في السماء افتكري اليوم اللي هتشوف فيه ربنا سبحانه وتعالى لما تشوف القمر وهو بدر في السماء افتكر شوقك لليوم اللي هتشوف فيه ربك اللي خلقك اللي خلقك بايديه اللي صنعك بايديه سبحانه وتعالى فتتسمى سوره القمر كان ربنا بيصبرهم بيوم ما هيشوفوا ربنا زي ما هم بيشوفوا القمر الوقت ليله البدر انتوا يا جماعه اشواقكم كده احنا قلوبنا كده احنا قلوبنا راغبة الى الله لهذه الدرجة وان الى ربك المنتهى كل سكة هتمشي فيها يا ابن آدم آخرها هتقابل ربنا امشي في سكة الطاعة امشي في سكة المعصية امشي في سكة التجبر والفجور امشي في سكة الانكسار والعبودية امشي يا ابن آدم في أي سكة امشي في أي سكة وانت امشي في أي سكة آخر كل طريق أي إنسان هيمشي فيه إنه هيقابل ربنا وأن إلى ربك المنتهى عملتوا حساب ساعة ما هتقابلوا ربنا ساعة ما هتقفوا بين إيديه ساعة ما هتلقوا مولاكوا يا جماعة يا جماعة انتوا ظنكم بإيه ظنكم إيه بواحد عاش عشان ربنا يا ترى اللي عاش عشان ربنا ده ربنا يعمل له ايه اللي عاش عشان ربنا ده انا النهارده يعني الواحد بيفكر لو الواحد عاش عشان ربنا وكل امله ان ربنا يرضى عنه وكل قلبه مع حب ربنا ده ساعه ما هيقابل ربنا ربنا هيعمل له ايه ظنك بالله لو انت عشت عشانه انه يعمل لك ايه يعمل لك ايه ظنك بالله ان هو لو كل حياتك وكل قلبك وملئت ايمان الى مشاشك وتخلل حب الله في كل ذره في قلبك ظنكم بالله ان ربنا هيعمل ايه شوفوا ربنا بيوصف المؤمنين بيقول ايه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ايه في ساعة العسرة في ايه ساعة ساعة يا رب غزوة تبوك يا رب ال 30 يوم ساعة ساعة العسرة طب يا رب قول شهر العسرة ساعة العسرة غزوة تبوك اللي الصحابة سابوا الثمار على المدينة تقع وده اللي هيحصدوها ويبيعوها عشان ياكلوا منها طول السنه سابوا رزق طول السنه يقع وطلعوا ساعه غزوه تبوك اللي الصحابه مشوا فيها 1500 كيلو متر في صحراء حارقه قاتله ساعه غزوه تبوك اللي اول معركه بيننا وبين الروم العرب اجتمعت وخارجه تحارب الروم تحت رايه لا اله الا الله لاول مره العرب تجتمع تحت رايه لا اله الا الله وخارجه تحارب الروم 30000 واحد ساعه يا رب ساعه ده الصحابه في غزوه تبوك الميه نفدت منهم وراحوا للنبي قالوا له يا رسول الله ما في خلاص هنموت يا رسول الله قال لهم انتوا بينكم وبين الميه عشياتكم وليلاتكم يعني ايه يعني بينكم وبين الميه مثلا 15 ساعه 16 ساعه كده الصحابه اول ما سمعوا الكلام ده يقول الراوي صحيح مسلم بيقول فانطلقنا لا يلوي احد على احد 30000 واحد كل واحد بيجري لوحده ما حدش بيبص لحد ليه هيموتوا هيموتوا من العطش وما تاني يوم قابلوا النبي عليه الصلاه والسلام في عند الظهيره كانوا لسه بينهم وبين المره بقى الميه خلاص حاجه بسيطه فراحوا للنبي مش لاقيين الميه بيقولوا يا رسول الله هلكنا عطشنا ضعنا يا رسول الله متنا يا رسول الله اتمزقت حلقنا يا رسول الله عمر بن الخطاب بيقول كان احدنا لا يذهب الى الخلاء ليقضي حاجته وحاجته وهو موقن انه لن يعود من شده العطش من كتر العطش بالتالي انه هيموت مش قادر يرجع من شده العطش ساعه يا رب ساعه غزوه تبوك اللي الصحابه جاعوا فيها لدرجه راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله هنذبح الابل بتاعتنا ائذن لنا يا رسول الله ابلكم ده انتوا هترجعوا لسه 1500 كيلو امال هترجعوا على رجليكم ازاي وهتكملوا الطريق ازاي الصحابه كانت سبعه منهم السبعه بيتناوبوا في بعير يعني كل سبعة كيلو واحد يركب كيلو ويمشي 6 كيلو وبعد كده يركب كيلو ويمشي 6 كيلو 1500 كيلو متر يا جماعه انتوا متخيلين انتوا متخيلين ان كل ال- ال- الحاجه الرهيبه دي ربنا يقول ساعه العسره اه طب ليه يا رب اصل كل التعب ده عند اللي بيحب ربنا وعند اللي اقصى مناه ان هو يقابل ربنا وعند اللي حلم حياته انه يرضي ربنا وربنا يحبه الس- كل اللي حصل ده ولا تيجي ساعه اصل يا رب عذابه فيك عذبه وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي لا لا لا لا بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب يا سيفين يا جماعة بيقول لك عذابه العذاب فيك بدام فيك يا رب بدام في سبيلك ده عذب ده طعمه جميل قوي غزوة تبوك عذاب بس بدام في سبيلك طعمها جميل ساعة زمن ساعة زمن رحنا وجينا ليه أصلها في ذات الله وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب الناس اللي بتحب ربنا الناس اللي بتعظم ربنا الناس اللي عارفه ربنا الناس اللي أغلى حاجة عندها في حياتها هي ربنا سبحانه وتعالى أنت منهم ولا لأ انت منهم ولا لا احنا ربنا في قلوبنا يا جماعه ربنا في قلوبنا مقامه قد ايه سيدنا زكريا عليه الصلاه والسلام طلب من ربنا الولد هب لي من لدنك وليا عايز ولد يا رب يشيل الدين من بعدي فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى فاول ما بشر بيحيى عمل ايه قال رب ان يكون لي غلام يا رب ازاي يا رب ان يكون لي ولد ازاي يا رب ازاي ده انا يا رب ده انا قال يا زكريا ده انت لسه متضايق انت اللي بتطلب يا نبي الله ده انت متضايق انت اللي بتقول يا رب ولد ربنا لما يبشرك بولد تقول ازاي انتوا عارفين يا جماعه ده ايه اصل دي قلوب بقى دي قلوب سيدنا زكريا لما دعا بالولد كان اللي غلب على قلبه حسن ظنه بالله فلما احسن الظن بقدرة الله طلب ايه يعني عاقر وايه يعني عقيم وايه يعني سن كبير وايه يعني انقطع سن الاجابة ايه يعني كل ده الملك قادر فغلب على قلبه حسن ظنه بالله فلما بشر بالولد غلب على قلبه سوء ظنه بنفسه فقال يا رب انا ما استاهلش انك تكسر لي الاسباب يا رب بقى انت تكسر لي اسباب ان انا بلغت من الكبر عتيه وان مراتي عاقر ليه يا رب انا ما استاهلش كده يا رب فشايفين يا جماعه شايفين القلوب شكلها ايه شايفين القلوب احوالها ايه شايفين القلوب بتتقلب ما بين مقامات الايمان ازاي قلوبهم كانت عامله زي الطير اللي دخل جنينه كلها اشجار ما, ما اتوصفتش في الجمال فقعد يتنقل من الشجره دي للشجره دي للشجره دي للشجره دي قاعدين يتنقلوا ما بين مقامات الايمان وما بين احوال الايمان وما بين مقامات قلوب الصالحين دي القلوب دي القلوب اللي بتوصل لربنا ودي القلوب اللي ربنا بيحبها ودي القلوب اللي ربنا بيصطفيها ودي القلوب اللي ربنا بيوردها هي دي اصلا محض اصطفاء من الله سبحانه وتعالى قلب سيدنا محمد ايه رايكم ايه رايكم قلب سيدنا محمد وقلب سيدنا ابراهيم وقلب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الاعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه انا عايزك تتخيلي معايا الموقف دهوت ولما شوفي و ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك دي عاملة زي آخر سورة الزمر كده لما ربنا بيقول وسيق, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم الواوات اللي ورا بعض دي تحسسك أو تحسسك إن كل مشهد من دول عيشة حتى إذا جاءوها وهم بيقربوا من الجنة كده وفتحت أبوابها والجنة بتتفتح وهم بيبصوا أول مرة عينهم تقع على نعيم الجنة الرهيب وقال لهم خزنتها والملائكه بتكلمهم وبتقول لهم طبتم خلاص بقيتوا صالحين انكم تدخلوا الجنه اهو بالظبط كده ولما جاء موسى لميقاتنا عيشه دي الوحيده عيشه وهو جاي لربنا بيقول عجلت اليك رب لترضى وهو جاي بيجري على ربنا سبحانه وتعالى وكلمه ربه وهو بيسمع كلام مولاه وحبيبه وسيده وعايش في اسعد لحظات ممكن انسان يعيشها على وجه الكره الارضيه كلها وكلمه ربه فحب الله تمكن من قلب موسى بيقول له رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أنا عايزك تتخيل نهاية المشهد دي كانت إيه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة الجبل بأطراب وخر موسى صاعقة نهاية المشهد جبل بأطراب ونبي الله جبل الايمان مرمي ملقى على الارض مصعوق ملقى على الارض مصعوق والمشهد كله كده ده باطراب لما شاف يعني شيء يعني ايه من من نور الله وسيدنا موسى اللي شاف اللي شاف ربنا يعني ملقى مصعوق على الارض هو ده المشهد فلما افاق قال سبحانك سبحانك سبحانك كان درس رهيب في عظمة ربنا سبحانه وتعالى كان درس رهيب في جلال ربنا عشان كده كل الشوق ده في قلب سيدنا موسى لما سيدنا محمد يبعث من قبره عليه الصلاة والسلام فلما يبعث بيقول ايه بقى سيدنا محمد يقابله مشهد عجيب جدا اول ما يبعث كده بيبقى لسه ما فيش ولا بني ادم طلع ولا بني ادم من مليارات البشر اللي تحت التراب سيدنا محمد يطلع اول واحد كده لسه ما حدش طلع فيبص سيدنا محمد فاذا بموسى باطش بجانب العرش باطش بجانب العرش باطش البطش ده اللي هو الاخذ بقوه اما حد ياخد حاجه بقوه شديده سيدنا موسى اول ما طلع من قبره هرع على عرش الله اقرب حاجه الى الله من شده الشوق وبطش بجانب العرش اخذ بجانب العرش وفضل ماسك في العرش ليه توسلا الى الله محاولا انه يوصل لربنا سبحانه وتعالى حاول انه يقرب اقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام الله في قلوب الصالحين الله سيدنا يوسف لما اتهم في عرضه اتهم في عرضه واحد متهم في عرضه والعاقبه بتاعت الاتهام ديت ممكن تكون اي حاجه ده ده اتهام في عرض ايه مش عاكس واحده ده مرات الملك مرات الملك والملك واقف والمحاكمه معقوده يعني موقف عصيب لما اتهم في عرضه قال هي راودتني عن نفسي كلمتين ما بيردش عن نفسه هو ده هو ده الدفاع بتاعه الصفحه اللي بعدها في سوره يوسف لما ربنا اللي اتهم في وحدانيته بقى لما دخل معاه اتنين السجن مشركين صفحه كامله بل صفحه ونص قاعد يتكلم عن ربنا ويدافع عن وحدانيه ربنا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم واتبعتم ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلكما مما علمني ربي ده, ده, ده كلام بقى ده قلب بقى اتفتح بقى قلب بقى مليان معاني تجاه مولاه الشباب اللي بيشتكي من الفراغ الشباب اللي يقول لك انا بعصى ربنا عشان الفراغ هو في فراغ اكتر من سيدنا يوسف لما دخل السجن هو في فراغ يعني انت دلوقتي بتقول اصل انا ما عنديش حاجه اعملها فانا اعمل ايه يعني ساعات لما الواحد ينزل ويكلم شباب ويقف معاهم الشباب بيبقى ردهم كده على طول يقول لك ايه يقول لك احنا نعمل ايه كل اللي احنا فيه ده فراغ نعمل ايه هو في فراغ اكتر من لما سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام دخل السجن خلاص او بين اربع جدران وسجين يعني مسجون في تهمه يعني ما حدش بيقرب لوحده اهو سجن انفرادي بعد ما الاثنين خرجوا وبعد كده عليه الصلاه والسلام مع الله مع الله هو اللي عارف ربنا عنده فراغ هو اللي عارف ربنا عنده فضل ده اللي عارف ربنا ده عايز يموت نفسه عايز يمو... عايز يقتل نفسه عشان يرضيه عشان يوصل له عشان يرغب اليه عشان يوصل للملك العظيم سبحانه وتعالى فسيدنا يوسف لما اتهم في شرفه قال كلمتين لما ربنا اتهم في وحدانيته قال بقى اللي ما يتقالش بقى قال بقى كل ما يمكن ان تتخيله من فصاحه وبلاغه القول دفاع عن مولاه وعن حبيبه سبحانه وتعالى الملك العظيم الله في قلوب المؤمنين الله في قلوب السابقين شوفي ربنا بيقول ايه والسابقون السابقون ربنا بيوصف احوال السابقين يوم القيامه يعني ربنا الوقت بيطمعني وبيطمعك وبيطمعك ان احنا نبقى من السابقين فبيطمعنا بيقول لنا ايه والسابقون السابقون واحد اولئك المقربون اتنين في جنات النعيم هو اولئك المقربون بين الله في جنات النعيم يعني ربنا قبل ما يقول انهم هيبقوا في الجنه قال ده هيبقوا قريبين مني يعني ربنا قبل ما يرغبنا في الجنه رغبنا في جواره يعني ربنا رغبنا في الجار قبل ان يرغبنا في الدار زي امراه عمران كده رب ابن لي عندك الجار الاول بيتا في الجنه الدار بعد كده لما اجي اقول لك مثلا ده انا عندي ليك شقه جنب الشيخ محمد حسان مثلا آه على الكورنيش مثلا فانا الاول انا عارف انك هتفرح انك انت جنب عبد بنظن فيه الصلاح ولا نذكر الله احدا اكتر ما تفرح بالموقع بتاعها انت هتفرح بالجار اكتر من الدار فربنا يعلم اللي في قلوب السابقين يعلم اللي في قلوب الملهوفين على الوصول الى الله ان همهم الاكبر انهم يوصلوا لربنا اكتر من اي حاجه تانية فربنا قال لهم الاول هقربكم مني قبل ما يقول لهم ادخلكم الجنه هم دول السابقين الى الله هم دول السابقين اللي لما يشوفوا القمر يقولوا يا انكم سترون ربكم انكم سترون ربكم انك سترون ربك سترين ربك انك سترى ربك سبحانه وتعالى الله يا جماعه الله في قلوب الجمادات الجمادات الجمادات اللي ما بتحسش الجمادات دي بتعرف ربنا الجمادات دي عندها معرفه لله فوق ما نتخيل الله في قلوب الجمادات الرعد ده ربنا سمى سوره كامله باسم الرعد ليه ده جندي من جنود الله ويسبح الرعد بحمده ايه الرعد الصوت الرهيب اللي بنسمعه ده الصوت الرهيب والرعد ده انت احنا عندنا مثلا في بلادنا ممكن بعض البلاد مش مش عارفين الرعد الرعد ده في بلاد في افريقيا بيشق الناس شق بيشق الناس من شدته الرعد ده اللي رعب الناس الرعد الرهيب ده اهو بيسبح الصوت ده اللي احنا سامعينه ده صوت تسبيح مخلوق واحد من المخلوقات الله اذن ان احنا نسمعه امال لو سمعنا صوت تسبيح السماء والجبل وسمعنا صوت تسبيح كل حاجه حوالينا هنعمل ايه امال لو سمعنا صوت الاسد وهو بيسبح الملك سبحانه وتعالى لو سمعنا صوت الجبال وهي بتبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى هنعمل ايه يعني يا رب الصوت الرهيب ده مخلوق بيسبحك ويا رب الصوت ده اللي احنا مرعوبين منه ده اصلا صوت عبد خايف منك ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته الرعد عبد خايف من الله معظم لجلال الله سبحانه وتعالى واحنا نخاف من الرعد والرعد اصلا ده صوته صوت خوف من الملك سبحانه وتعالى وصوت تسبيح بخوف للملك سبحانه وتعالى ويطلع الرعد ونكتشف ان الرعد جندي من جنود الله جندي من جنود الملك العظيم سبحانه وتعالى ده حتى الجمادات يا جماعه ده حتى الظواهر الكونيه عبيد لله ربنا سبحانه وتعالى بيقول والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها تجري طب بتجري ليه بتجري بتجري ده ده, ده واحد عاقل بيجري ربنا بيقول تجد والمستقر يعني عايزه توصل للحاجه اللي هيبقى فيها استقرارها هو يا رب ده ده دي اوصاف كائن حي يا رب اللي يحل لنا الموضوع ده بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه اتدرون اين تغرب الشمس انتوا عارفين الشمس بتغرب فين فيقولون اين يا رسول الله فيقول انها تذهب لتسجد تحت عرش الله تسجد تحت العرش اصل يا جماعه الكون كله تحت العرش اصلا ده السماوات السبعه دي بالنسبه للعرش يعني ده السماوات السبعه بالنسبه للكرسي الكرسي زي خاتم رميته في الصحراء الشرقيه والكرسي بالنسبه للعرش زي خاتم رميته في الصحراء الشرقيه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ال- ال- يعني تحت العرش ده الكون كله تحت العرش اصلا فالشمس تذهب لتسجد تحت عرش الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها يبقى اذا بقى شيل بقى كلمة تسجد وحط كلمة مستقر كأن مستقر كل كائن انه يسجد بين ايديك يا رب مستقر كل كائن انه ينزل يمرخ جبهته في التراب انتوا فاكرين يا جماعه ان السجود ده تمريخ جبهه في التراب بس يعني تعظيم ربنا لا ده انت اما بتسجد بتقول له يا رب انت تستاهل ان انا اعمل لك كده وانا استاهل ان انا جبهتي ده هي ومناخيري دي تيجي في التراب انا استاهل يا رب انا زي ما قلنا على سيدنا زكريا الوقتي حسن ظنه بالله وسوء ظنه بنفسه مليين قلبه مليين عليه قلبه ومليين حياته فانت لما بتسجد انت حسن ظنك بعظمه الله بتخليك تسجد له وفي نفس الوقت سوء ظنك بنفسك بتخليك عايز تمرغ مناخيرك ده ايه وتمرغ جبهتك ده إيه في التراب وتقول له انا استاهل انا باثامي وقبح ابتسامي استاهل يا رب استاهل ان انا اتمرغ وشي في التراب يا رب عشان يا رب اثبت لك او أ- عشان يا رب اقول لك ان انا قد ايه اعلم ان انا وحش وان انا بعيد وان انا عبد سيء وان انا يا رب والله يا رب سبحان الملك العظيم سبحان الملك العظيم اللهم افتح على قلوبنا بما فتحت به على قلوب عبادك الصالحين اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب أوليائك الصالحين يا سلام يا جماعة يا سلام يا جماعة ده قلوب أولياء الله الصالحين وعباد الله الصالحين اتملت بمشاعر احنا لو جينا نفكر فيها بس تحس ان انت يعني الشمس تجري تحس في الايه ديت ان في واحد ملهوف واحد يجري يجري يجري يجري عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى باي طريقه امراه عمران امراه عمران كل كلمة في كلامها وكل حرف في كلامها بتنطق بكلمة بحبك يا رب إذ قالت امرأة عمران رب ما قالتش يا رب أصل يا حرف نداء لما تكون بتكلم بعيد ده هي حاسة إن ربنا قريب منها قوي قوي رب يا يا قريب مني يا حبيبي يا رب رب إني نظرت لك ما في بطني نظرت طب النذر ده لما الإنسان بيندر حاجة بيندر عشان ياخد يا رب أنا هندر لك لو نجحت أعمل كذا مثلا ده هي بتندر من غير ما تقول هي عايزة إيه هي مش عايزة حاجة ده من كتر حبها لله عايزة تدي ربنا كل اللي تملكه من غير من غير ما تفكر هي تاخد إيه الحب أصلا عطاء يا جماعة. الحب إنك عايز تدي رب إني نظرت نظرت لك أنا يا رب لما طلبت الولد طلبته عشانك مش عشاني نظرت لك ما في بطني ما في بطنها كان في الوقت ده إيه جوزها مات ما عندهاش ذريه تانية طب هتعمل ايه يعني ما كانش حيلتها غير اللي في بطنها ده ده ابنها اللي هيكبر وهيونسها وهيملى عليها الدنيا وهيسندها في كبرها لا يا رب لا مش هو ده اغلى حاجه انا بملكها هي شافت ايه اغلى حاجه عندها وقالت له دي ليك يا رب هي دي اغلى حاجه انا بملكها دي ليك يا رب مش هو ده كل اللي انا بملكه ده ليك يا رب ده بتاعك انت يا رب مش عايزاه رب اني نظرت لك ما في بطني محرره حر مش مستعبد لدنيا ولا الشهوه ولا المركز ولا السلطه ولا الفلوس ولا الشهوه ولا الشبهه بتاعك انت بس يا رب عبد ليك انت بس محرر يا رب من اي عبوديه لاي حاجه غيرك فتقبل مني يا رب انا قدمت لك كل اللي املكه وخايفه يا رب انك ما تقبلش مني وعارفه انك مالك عظيم اي حاجه مهما كانت انا اما اما وضيع هعمل ايه يعني هقدم لك ايه يا رب تقبل بكرمك انك انت السميع العليم فلما وضعتها فا فورا فلما وضعتها بقى ابنها ابنها اللي هتنذره لبيت المقدس للمسجد الاقصى ابنها اللي هتوصل بيه لربنا ابنها اللي هتقرب لربنا بيه فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى ده طلعت انثى يا رب والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى هي بتعمل ايه ما ربنا يعلم ان ليس الذكر كالانثى ده بتكلمه ده بتناجيه ده من حبها ليه بتناجيه واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ما يبقاش لحد نصيب فيها غيرك يا رب ما يبقاش لحد نصيب فيها هي وذريتها غيرك يا رب دي تبقى ليك انت بس يا رب الله في قلوب الصالحين يا جماعة يا جماعة قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني آية في غاية الإلام إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مش هيشوفوه يوم القيامة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما قلوبهم اتحجبت بالران وبالشهوات عن معرفة الله في الدنيا اتحجبت أبصارهم عن النظر لوجه الله في الآخرة ران على قلوبهم قلوبهم اتحجبت عن ربنا عن الملك العظيم يجي في الآخرة عن ربهم يومئذ لمحجوبون يتحجبوا عن النظر لوجه الله اوعي اوعي الله في قلوبنا بقى يا جماعة يا ترى لو فتحت قلبك وفتحت قلبك وشلنا منه الدنيا وشلنا منه الأسباب ورمينا فيه كل حاجة يا ترى هيفضل في قد إيه لله يا ترى ربنا في قلبنا قد ايه يا ترى ظننا بالله لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى في الاخره ظننا لو عشنا عشانه انه هيعمل لنا ايه هيعمل لنا ايه هو الاول والاخر ربنا الاول والاخر في حياتك ربنا الاول والاخر في حياتك ربنا هو اول حاجه اصل الدنيا عايزه تبقى اول حاجه في قلبك فلو ربنا الاول خلاص ما عادش في حاجه بتيجي الشهاده المركز الامتحانات الابتلاءات الكرب ما فيش حاجه خلاص المكان محجوز انتهت الاول والاخر ربنا الاول والاخر في حياتنا يا جماعه يعني احنا عايزين عايزين نبقى زي ما النبي عليه السلام قال ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرقوا عليه كنت بكلم احد اخواني الدعاء اللي بحبهم جدا فبقول له يعني انت وحشني جدا بس مش لاقي وقت قبلك انت مشغول في الدعوه وانا مشغول في الدروس وفي الدعوه قال لي يا اخي ما هي دي وتفرق عليه ان احنا نفسنا بنحب بعض ونفسنا نقعد مع بعض ولكن حب الله والعمل لدين الله شاغل كل واحد مننا عن التاني عايزين يا جماعه نعرف ربنا وقلوبنا تتملى بالمشاعر الايمانيه تجاه الله ونبقى من اهل معرفه الله هندعي دلوقتي واحنا قرب الثلث الاخير من الليل ندعي وتامني معايا بقلبك وتامن معايا بقلبك والبنوته الصغيره اللي لسه صاحيه لغايه دلوقتي مش عارف ده وراها مدرسه بكره دي صاحيه لغايه دلوقتي ليه تامن معايا بقلبها نامن كلنا يا جماعه اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب أوليائك المقربين اللهم اجعلنا مخلصين لك مخلصين لك مسلمين لك سلما لك املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا بك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم املأ حياتنا بمعرفتك يا رب العالمين واهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين آمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا